ونكمل تأملاتنا في سفر الرؤيا وصلنا لآخر إصحاح 13 في إصحاح 13 سمعنا عن الوحش اللي طالع من البحر والوحش اللي طالع من الأرض وقلنا إن هما إشارة إلى المسيح الدجال أو النبي الكذاب أو واحد منهم على الأقل والإشارات اختلفت مع مفسرين ناس كتيرة حبت تربطهم بشخصيات محددة في التاريخ وإن كنا نميل إنه لسه المسيح الدجال طبعا اللي لسه يعني هيسبق مجيء المسيح لسه ما وصلش وآخر حتة قريناها إصحاح 13 عدد 16 يقول ويجعل الجميع الصغار والكبار الأغنياء والفقراء الأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم ولا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه هو ما قالناش اسم الوحش ما قالناش اسمه الحقيقي ايه وما قالناش السمة بالظبط شكلها ايه لكن احنا خدناها بشكل تأملي مقصود بيها ان فكر الشيطان لما يكون على جبهة الانسان او على ايده اليمنى يعني الشيطان اما بيقود افكار الانسان او اعماله هم دول ولاد الشر والشر هيسود في العالم اغنياء وفقراء احرار وعبيد صغار وكبار ومش هيبقى في تعاملات في الحياة يمكن إلا من خلال المختومين بسمة الوحش أو عدد اسمه دي إشارة طبعا أن أولاد ربنا دايما هيكونوا حاسين بغربة وهيتعبوا في الدنيا دي وهيبقى في ضغوط عليهم لأن مش عارفين يمشوا في الدنيا بطريقة الدنيا هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسان وعدده 666 هنا الحكمة يعني الموضوع ده ما حدش هيفهمه بالساحل يعني الكلمة اللي جاية دي مش أي حد يعرف أسرار من له فهم فليحسب عدد الوحش أول حاجة إنه عدد إنسان الوحش في عظمته في ناس هتتصور إن هو ده ربنا لأنه بيعمل معجزات والعالم كله مشي وراه فلما يقول أنا المسيح في ناس كتير هتصدق ولما يقول أنا ربنا ويجلس في الهيكل كإله ويدعي الألوهية ناس كتير هتمشي وراه أولا أول حكمة إنه إنسان هو مش وحش ولا إله ولا ملاك هو إنسان ولكنه هياخد شكل المسيح الدجال أو هيدعي الألوهية وهيقول إن هو المسيح عشان العالم يمشي وراه إيه حكاية بقى العدد المحير ده اللي ناس كتيرة بتقف عنده عدده 666 أولا في علم اللغات اللغات في الوقت ده كانت يوناني ولاتيني وبعض اللغات المحلية بقى زي الفرعوني أو غيره في اللغات الحروف بيبقى لها أرقام فممكن تشكيل أكتر من اسم عشان نوصل للرقم ده يعني في علم اللغات كل حرف له رقم ولما يجمعوا اسم الشخص يدوا له رقم ومن هنا المفسرين على مر العصور اجتهدوا ان هم يربطوا الرقم ده 666 بشخصيات من القرن الاول اللي قال عليه نيرون طلعوه نيرون فتره وطلعوه دقلديانوس فتره وطلعوه هتلر مره وطلعوه نابليون وطلعوه كل شخص يجي كده يعني يسوق العالم والعالم كله يخضع له بشكل ما يحاولوا يركبوا الرقم ده عليه احنا بطريقتنا لا نميل الى تشخيصه في شخص محدد لكن ناخدها زي ما علمونا ابائنا بالطريقة الرمزية رقم ستة دايما رقم ناقص لان الدنيا اتخلقت في ستة وارتاح ربنا في السابع واصبح سبعة اشارة للكمال الارضي وثمانية اشارة الى رقم سماوي او الى الابديه يعني يوم الحد نقول عليه اليوم الثامن لأنه بعد السابع بعد السبت إشارة إلى الأبدية وسبعة لما تيجي كده كلمة سبعات يبقى ده كمال الأسبوع الأرضي فده 666 يعني ناقص ناقص ناقص يعني ناقص بالثلاثة يعني لا ما فيش حد يتغش فيه هي ببساطة كده هذا الشخص مع كل معجزاته وسلطاته هو شخص ناقص ناقص يعني ايه يعني مش كامل مش هو ده ال- ال- ال- القوي الكامل الحقيقي ربنا يسوع المسيح مش هو فهو أبسط تفسير ليها 666 يعني شخص ناقص فعلا أم، طبعا في اجتهادات تانية يعني لكن يعني لقوا مثلا ان 600 كان عمر نوح لما أم، جه الطوفان إشارة للدينونة والستة والستين كانوا مقاييس التمثال اللي شافه دانيال في الحلم فقالوا ان دينونة الله تأتي على هذا المسيح الدجال التمثال الضخم صاحب الستة وستين فهيجي الوقت اللي يبقى 666 يعني جه وقت دينونة هذا الدجال هي كلها اجتهادات من الآباء اللي كل حرف يبتدوا يغوصوا وراءه ويربطوه ببقية الأرقام في الكتاب لكن نميل لهذا التفسير البسيط أنه إشارة إلى رقم ناقص أولا الكتاب أعلن لنا حقيقة أنه عدد إنسان فلئلا يظن أحد أنه ملاك أو وحش فعلا حيوان أو إله لا طبعا هو مش كده هو إنسان هذا الوحش إشارة إلى إنسان وقد ينطبق الرقم يوما ما لما يجي المسيح الدجال تتحسب تبقى دقيقة وتبقى مظبوطة لك احنا هنعرفها ازاي دلوقتي لسه ما جاش المسيح الدجال ولسه ما عرفناش اسمه بالظبط فما نقدرش نربط الرقم ده بيه لما يجي هنعرف ازاي الرقم ده يركب عليه لكن خلونا نؤمن انه ناقص وليس كاملا كمال المسيح اله ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون لما يقول ثم نظرت يبقى ابتدينا رؤية جديدة وكل رؤية مرة تبقى رؤية مرعبة أو مرهبة لأن فيها عدوان على الكنيسة وحرب ومرة تبقى رؤية مريحة جدا مفرحة فيها نصرة للكنيسة ولاد ربنا دي رؤية مفرحة ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون جبل صهيون دايما إشارة إما إلى المسيح أو الكنيسة دايما الجبل رمز للكنيسة أو للمسيح اللي أسس الكنيسة والخروف الواقف طبعا هو المسيح له المجد فالخروف المنتصر اللي واقف على الجبل إشارة إلى المسيح في نصرته ومعهم 144 ألفا الرقم ده جه قبل كده فاكرين في إصحاح سبعة لما ابتدى يعد من اليهود عد 12 ألف من كل سبط ف 12 ألف في 12 طلعوا 144 ألف ودول المختومين من الأسباط وكأنهم المفديين أو المقدسين بتوع العهد القديم هنا هتيجي إشارة للرقم ده بمعنى تاني احنا قلنا ساعتها ان الرقم ده برضه حركي يعني من رمزي يعني ما نقدرش ن- نقول ان اليهود اللي هيدخلوا السماء بس 144 ألف وساعتها في صح سبعة فكركم لقينا انه الامم اللي داخلين السماء ما لهمش عدد فارتاحت نفسيتنا يعني ان كان حاطط رقم لليهود ما حطش رقم للامم قال بقى نظرت جمع لم يستطع احد ان يعده من كل القبائل والالسنه والشعوب وكانوا لابسين ابيض وبيهتفوا فهنا بيفكرنا بالرقم ده تاني 144 ألف لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم اسم أبو مين أبو الخروف أبو المسيح له المجد تاني الختمة اهو أصل لما جاب سيرة السمة سمة الوحش عاوز يجيب على طول المقابل احنا ملناش في سمة الوحش ولا في فكر الشيطان ولا في أسلوب الشيطان خلينا احنا بتوع الختم السماوي لهم اسم أبيه على جباههم فحب يطمنا قال لا قصاد الناس اللي ملهاش عدد دي اللي مختومة بختم الشيطان في ناس معينين مختومة باسم الله على جباههم برضو كان كتير من الآباء يحبوا رقم 12 يقولوا 12 أصله 3 في 4 أربعة دايما تنبهنا لجهات الأرض الأربعة إشارة لكل العالم وثلاثة الثالوث الأقدس يعني كل المؤمنين بالثالوث الأقدس في كل بقاع الأرض دول ال 12 اضربهم في 12 في 1000 يعني ايه بلا حدود الحكاية في كل جيل وفي كل زمن وفي كل شعب وبلا حدود لكن كل المؤمنين بالثالوث القدوس من كل بقاع الدنيا لهم اسم أبيه مكتوبا على جبههم برضو احنا قلنا إن كان هم ليهم فكر الشيطان معلمنا بولس يقول أما نحن فلنا فكر المسيح فالواحد دايما يسأل نفسه الحكاية مش مجرد بتترشم بالزيت أو بتقول باسم الآب والابن كل ده كويس لكن كمان في حاجة أهم وانت بتفكر بتفكر فكر المسيح ولا فكر الشيطان ده سؤال مهم هل الواحد فينا وهو بيفكر بيفكر في الماديات يبقى فكر الشيطان بيفكر في الخطية يبقى فكر الشيطان بيفكر في في المحبة في التعب المقدس في الصلاة في السلام في كل حاجة حلوة روحية يبقى فكر المسيح فالواحد لازم يراجع نفسه يا ترى أنا مختوم بأنهي ختم مش هتبان في المراية دي هتبان في المراية دي في الإنجيل علمنا يعقوب يقول اللي يبص على الإنجيل كأنه بص على المراية لو بصينا على المراية مش هنشوف الختم لكن لو بصينا على الإنجيل ورجعنا نفسنا على الإنجيل هنعرف إحنا عندنا فكر المسيح صحيح ولا ما عندناش وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيصارة يضربون بقيصاراتهم وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة حيوانات والشيوخ ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا المئة أربعة واربعون ألفا الذين اشتروا من الأرض بيقول سمعت صوت من السماء كصوت مياه كثير فأول إصحاح في الرؤية الصوت ده نسب لمين للمسيح نفسه يقول صوته كصوت مياه كثيرة فكأن المسيح لما بيتكلم خير بلا حدود مية كتيرة جاية على الدنيا ينبوع ماء حي متدفق على كل الناس تعاليم المسيح دي فيها عمق وفيها حياة الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة هو مياه كثيرة وفي نفس الوقت وصف صوت المسيح في موضع آخر أنه زي الرعد يعني قد ما في خير مياه كثيرة في حياة صوت ربنا ده كمان صوت ربنا زي الرعد يهز البني آدم عشان يفوق ويظبط ويخوف فيتوصف وصفين يبدو ان هم عكس بعض لكن كل وصف منهم مهم صوت ربنا زي المية الكتيرة ايوه هي هو ده الوحيد اللي يروي لما الواحد يقعد مع الانجيل ويسمع كلام ربنا كتير يشبع يرتوي يفرح ينتعش وكمان زي صوت الرعد يخاف اللي يقرا كلام ربنا كتير يبقى عنده خوف مقدس ما يبقاش مستبيح ومستهين في حياته وصعد صوت ربنا سمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم وهم يترنمون كترنيمة جديدة سمع كمان وصعد صوت ربنا له المجد صوت مرنمين ومسكين قيثارات يعزفون والقيثارات دي أدوات موسيقية قديمة وترية كانت بتتعزف من وقت يمكن داود النبي وفي مزمور يقول سبحوه بالقيصار والمزمار وكانت آلة مستخدمة وممكن تستخدم لغاية النهاردة فيها رقة كده وفيها نغمات وتدي نوع من الفرح والبهجة موسيقى مقدسة ممكن الموسيقى تبقى بتخدم على الترنيم والتسبيح وتدي جو روحي حلو ففي السماء في موسيقى موسيقى مقدسة بيعزفوا عليها الناس اللي واصلين للسماء هم فرحانين وهم يترنمون كترنيمة جديدة ليه ترنيمة جديدة أصل على الأرض كل مشاعرنا فيها فرح بربنا وفيها شوية حزن توبة وفيها شوية خوف من الدنيا وفيها شوية قلق على المستقبل وفيها شوية ضعف وفيها شوية شكوى كل ترانمنا كده لكن في السنة ترنيمة جديدة ما فيهاش غير فرح وتسبيح وشكر وبهجة وتمجيد لا تسمع شكوى من حد ولا تسمع توبة ولا تسمع أنين ولا تسمع حاجة كل اللي في السماء ترنيمة جديدة ترنيمة جديدة فيقول هنا الترنيمة دي كان بيسمعها قدام العرش والأربع حيوانات والشيوخ برضه فكركم بالدوائر اللي ورا بعض العرش الإلهي المسيح في عرشه له المجد حواليه الأربع كائنات غير المتجسدين حواليه الأربعة وعشرون شيخ أو قسيس وحواليه ربوات من الملائكة وجموع القديسين كل دول بيطلع صداهم كده في ترنيمة واحدة منسجمة وكأن دول بيشاركوا في التسبيح لكن يقول كلمة غريبة لم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا المئة أربعة وأربعون ألفا الذين اشتروا من الأرض يعني إيه يعني في واحد ممكن يدخل السماء يبقى غريب هي طبعا ما تاخدهاش بالحرف خدوها كده بالتأمل ازاي لو واحد فينا محبش ربنا لو دخل في السماء ما يعرفش ينفعل هينفعل ازاي كل اللي في السماء دول بيحبوا ربنا لو واحد لا يؤمن بالمسيح كإله يدخل السماء ينفعل ازاي ما ينفعلش بالكلام ده لو واحد عايش حياته كلها بعيد عن الحب والعطاء والخير والسلام وكل حياته كانت في الشر يدخل السماء ما يقدرش يتعلم الترنيمة ما يعرفش يشارك ما, يرفع ما يعرفش ينفعل دي انفعالات قديسين سبقوا وتابوا سبق وحبوا ربنا سبق وعاشوا حياة تسبيح فدول أول ما يدخلوا السماء يتعلموها على طول يلقطوا الترنيمة على طول لأن هم واخدين على الجو ده حياتهم كانت حياة حب لربنا وحياة توبة وحياة عطاء فيقدروا بسرعة يتعلموا الترنيمة فبيقول لم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا المية أربعة وأربعين ألف الذين اشتروا من الأرض يعني أول صفة تميزهم ان دول حاسين دايما ان هم مدفوع فيهم ثمن غالي فكانوا عايشين مكرسين مخصصين لله اشتروا من الارض المسيح له المجد اشتراهم بدمه وهم فاهمين كده فعايشين ملكه مش ملك الدنيا ولا ملك الموضة ولا ملك أخلاق الدنيا ولا ملك شعارات الدنيا ولا ملك السياسة ولا الاقتصاد ولا لا هم ملك ربنا زي ما يقول يعيشوا وزي ما يوصي يعملوا اشتروا من الأرض وطالما اشتروا من الأرض مقصود اشتروا عشان يورثوا السماء فكان حياتهم كلها عينيهم على السماء عارفين ان هم مسافرين عاشوا مكرسين مخصصين وعاشوا غرباء في الدنيا مستنيين يوصلوا السماء لأنهم اشتروا من الأرض ده إحساس مهم الواحد يحاول يوصله إن الواحد يحس دايما ويفكر نفسه ان ربنا اشتراني من الدنيا دي فبقيت بتاعه مش بتاع الدنيا ومش بتاع الناس ومش ملك البلاد دي ولا الناس دي انا ملكه هو وهو له حق عندي وانا المفروض اعمل كل اللي يرضيه لانه اشتراني وانا اشتريت من الارض فاصبحت غير ارضي غير ارضي صحيح انا ماشي على الارض زي زي غيري بس انا مختلف لأن دلوقتي مولود من فوق لأني اشتريت من الأرض وهو ده اللي يعرف يتعلمك الترنيمة يعني إيه هو ده اللي يقدر يسبح ربنا هو ده اللي يفرح بربنا اللي حاسس انه اشتروا اشترى من الارض حاسس بالثمن اللي اتدفع فيه فحاسس بمحبة ربنا فيعرف يسبح مع السماويين والقديسين ده شكل من اشكال السماء الجميلة ان السماء عبارة عن تسبحة فيها فرح وفيها بهجة جديدة وفيها جو كله حب وسلام لكن هذا الجو مفهوش ناس أشرار مفهوش متفرجين كل اللي موجودين فيه مشاركين فيه هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار في الزمن ده كانت الإباحية والزنا منتشرة جداً فمن علامات التقوى ان هم ما يعيشوش في زنا حتى في حتة تاني بولس الرسول يقول للناس اهربوا من الزنا اهربوا منه معنى كده الخطية كانت منتشرة قوي وكانت كتيرة لدرجة أنه كان تحدي قدام كل قديس وكل مؤمن أنه يحافظ على نفسه من الخطية دي فهنا بيقول لم يتنجسوا لأنهم أطهار ما بيتكلمش على جواز هنا إنما بيتكلم على خطية الزنا من علامات هؤلاء القديسين أنهم عاشوا في بتولية روحية في فرق بين البتولية الجسدية والبتولية الروحية البتولية الجسدية ده استثناء ودعوة خاصة للبعض وحاجة كبيرة قوي عند ربنا لكن مش أي حد يقدر عليها لازم ياخد نعمة خاصة ودعوة خاصة لازم ياخد نعمة خاصة ودعوة خاصة عشان يعيش بتول يخصص نفسه لربنا جسديا كمان وقلبيا وروحيا دي مش أي حد يقدر عليها ولازم تبقى الدعوة واضحة ولازم يبقى في إرشاد عشان تثبت الدعوة أما البتولية الروحية مقصود بيها أنك تعيش ملك لربنا مش ملك للدنيا لأنه الحياة بوشين وش لربنا وش للدنيا يتسمى زنا روحي كأننا خنا ربنا وحبينا الدنيا عليه وتبقى الدنيا دي ضرة ربنا أو عدوة ربنا عشان كده يقول لا, لا يقدر أحد أن يحب الله والمال ومحبة العالم ها عداوة الله ليه يا رب لا العالم بشهواته ما ينفعش تحبه وبعدين تقول بحب ربنا فلا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم طبعا هنا العالم مقصود به الشهوات مش الهوى والناس لا لأنه في حتة تاني يقول هكذا أحب الله العالم العالم بمعنى الرديء بمعنى الشهوات بمعنى الماديات عداوة لله فهنا بينبهنا يقول هؤلاء الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار يبقى أول علامة لل 144 ألف دول أنهم اشتروا من الأرض تاني علامة أو صفة فيهم أنهم عايشين في طهارة طهارة الفكر طهارة القلب طهارة الحواس كلمة طهارة دي كلمة كبيرة الطهارة مش مجرد عدم الزنا لا ده ربنا يسوع له المجد رفع المستوى وقال سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني أما أنا فأقول لكم من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلب فكلمة طهارة أصبحت كلمة عالية أوي طهارة الفكر مطلوبة وطهارة العين وطهارة الحواس وطهارة الإيد وكل شيء طاهر للطاهرين ثالث صفة فيهم هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب دول قلبهم مع الخروف منين ما يمشي الخروف يمشي وراء هم حياتهم في الخروف لازقين للخروف المسيح له المجد عارفين الترتيلة بتاعت زمان اللي تقول حيث قادني أسير وإلى الصلب وإلى جسماني وزي ما يروح نروح فالمسيح لو المجد مثلا يطلع على جبل نطلع على جبل وناخد خلوة ونصلي يركب مركب ونركب مركب يتصلب نتصلب يتبهدل نتبهدل يقوم نقوم يصعد نصعد يجلس عن يمين أبي نجلس معه عن يمين الآب هؤلاء يتبعون الخروف حيثما ذهب المرتبط بالمسيح له المجد منين ما يروح المسيح تلاقوه في ديله عشان كده المسيح له المجد يوعدنا وعد حلو يقول حيثما أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي منين ما هروح خدامي لازم يبقوا معايا ده ده دي كرامة كبيرة قوي ده وعد حلو قوي احنا مسؤولين عن الجزء الاول منه احنا نلزق لربنا وهو يوعدنا منين ما يروح ياخدنا معاه فإذا كان نصيب المسيح له المجد هو المجد الأبدي يبقى احنا كمان لنا نصيب معاه في المجد الأبدي بس لو كنا ايه نتبعه أينما ذهب في واحد يمشي ورا المسيح طول ما المسيح بيدي خير أول ما يقرب من الصليب يقول له لا ما اتفقناش على كده مسيح له المجد مرة التفت إلى الجموع التي تتبعه وواجههم قال لهم انتم ماشيين ورايا ليه لأنكم أكلتم وشبعتم انتم ليكم مصلحة انتوا هتسيبوني لان انتوا ناس بتستغلوني بس لكن هيجي وقت هدخل على صليب هتهتفوا مع الناس وتقولوا اصلبوا وارفعوا بطل يجيب لنا اكل بقى سايبنا للدنيا يعني هو المسيح له المجد لما يشبع الجموع نفرح بيه ولما يسمح بتجارب نزعل منه ونسيبه لا ما يبقوش خاصته هؤلاء يتبعون الخروف أينما, أينما ذهب نحن نتبع المسيح ونعلم أنه إلى الصلب يأخذنا نعلم جيدا أنه إلى الضيق يأخذنا وبرضه بنمشي وراه حيثما ذهب لأننا عارفين في الآخر هنوصل معاه لإيه فمن ميزات ال 144 ألف أولا اشتروا من الأرض اثنين عايشين في طهارة ثلاثة يتبعون الخروف أينما ذهب أربعة يتعلمون الترنيمة يعني إيه يعني بيدوروا على الجو السماوي دايما في واحد يجي يقول ايه اعرف احفظ هنا تسابيح وتراتيل والحان عشان لما اطلع السما ما بقاش غريب لحسن اقعد وسطيهم ما اعرفش اقول حاجه احس ان انا غريب طبعا انا بقولها بسذاجه يعني هو في السما هنتعلم كده لوحدنا لكن يعني اللي مش واخد على الجو بتاعنا اللي مش واخد على الحب الالهي اللي مش واخد على القعده مع ربنا طب هيدخل السما يعمل ايه ما هو السما ما فيهاش غير الجو ده الفرح من النوع ده والتسبيح والبهجة من النوع ده لو الواحد مش واخد عليه خالص يبقى في حاجة غلط هؤلاء اشتروا من بين الناس تاني بيفكرنا بالقاعدة دي دول اشتروا من بين الناس باكورة لله وللخروف يعني دول أول قطفة كده لربنا باكورة لله وللخروف البعض قال ان ال 144 ألف البتوليين دول اعتبروهم بتوليون قد يكونوا إشارة إلى ال 144 ألف طفل المرجح ان هم استشهدوا على يد هيرودس وقت مذبحة بيت لحم في ناس بتعتقد ان عددهم وصل الى هذا الرقم والبعض بيقول لا الرقم ده مبالغ فيه لان دي قرية مهما كان مش هتطلع 144 ألف رضيع ده يبقى رقم كبير قوي وفي ناس تقول الرقم ده إشارة ببساطة إلى جماعة النساك والبتوليين اللي خرجوا للصحراء عبر كل العصور والنهاردة ليلة أنبا أنطونيوس كل سنة وانتم طيبين ده أبو الرهبان أبو البتوليين فبرضه ده معنى كويس انه قد يكونوا إشارة ان دول ليهم درجة خاصة وكرامة خاصة عند ربنا لأنه باعوا الدنيا واشتروا ربنا تلاحظوا ان النهاردة في ناس تتهم الناس دول باتهامات سيئة جدا لان الشخص اللي ما يعرفش يحب ربنا يستغرب جدا يعني ايه واحد يسيب الدنيا ويروح الصحراء يعني بيقول لك طب مش هياخد فيديو تلفزيون معاه طب مش هياخد حتى وكمان معاه طيب هو مش فاهم يعني ايه واحد مستخسر الوقت وسط الناس عشان يقعد مع ربنا هو شايف بالنسبة له هو في الدنيا زهقان بينما التاني رايح لآخر الدنيا بره الدنيا خالص وفرحان مش زهقان شبعان بربنا ومش زهقان فاللي ما يعرفش يحب ربنا يستغرب من الناس دول لأنها حاجات تفوق الطبيعة البتولية الاختيارية دي سموه الزي الملائكي يعني صحيح احنا مطرح بالناس لكن لازم نقول ان كرامة الرهبانة حاجة كبيرة البتولية الحقيقية لها كرامة كبيرة في عينين ربنا الحقيقي ليه لأنهم تشبهوا بالملائكة من هنا على الأرض حتى الاحتياجات الجسدية ترفعوا عنها الأكل والجسد والحياة الجسدية وتربية الأولاد كل ده تساموا عنه مش لأنه وحش لأنه في حب أكبر وأهم حب ربنا فالبتولية الحقيقية ممدوحة جدا عند ربنا وراث البتولية دي كلها سيدتنا كلنا وملكتنا العذراء أم النور البتول فنحن نكرم البتولية ونديها كرامة عالية جدا لكننا نؤكد على البتولية الروحية المطلوبة من كل الناس مش الجسدية نقولوا ماله لأن ربنا ادانا بركة الزواج وبركة العيال والزواج مقدس في المسيحية لكن مطلوب مننا تبقى قلوبنا بتولية يعني بتحب ربنا وما تحبش الدنيا تحب ربنا وما تخونش ربنا تبقى مشترى من, من بين الناس باكورة لله والخروف يعني هم دول اللي وسط الدنيا يعجبوا ربنا وفي أفواههم لم يوجد غش برضو اللسان اللي يعرف يسبح ما يعرفش يقول غش يعني مش مش من المناسب ابدا نقعد نسبح ونرتل ونحفظ الحان ومزامير وبعدين نزعق ونقول كلام بطال او نقع في الاذان الادانه زي ما علمنا يعقوب قال يا جماعه ما ينفعش عين ماء تنبع مرة مية ملحة ومرة مية عذبة ما تجيش عين المية تطلع يا مية عذبة يا مية ملحة لسانك يقول كلام حلو وتستبيح لربنا يا ما يقولش خالص او يقول كلام وحش وما يقولش كلام ربنا زي مرة واحد راهب عجوز كده يقول ايه يقول انا ما اعرفش اتكلم غير مع ربنا او عن ربنا طب اي كلام تاني يقول ما اعرفش انا يتكلم معاه يتكلم عنه لكن اكتر من كده ما عنديش كلام اقوله تصوروا لما الواحد يوصل انه اي كلام تاني يبقى كلام فاضي يبقى كلام ملوش لازمة من كتر ما هو بيحب ربنا وفرحان بربنا يقول يتكلم عنه يتكلم معاه لكن أي كلام تاني غالبا هيقع مننا في خطايا كتير في أفواههم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله طبعا ربنا بيجملهم وبيخليهم في عينيه بلا عيب والواحد يسمع الكلمة دي يقول طب ده احنا كده ملناش نصيب ده احنا مليانين عيوب لا ربنا بقدرته ومحبته وعمل نعمته يغيرنا ويدينا جسد ممجد في السماء عشان نقف قصاده بالعيب احنا بس نجاهد ونجتهد ان احنا نعيش اطهار نعيش نسبح ربنا لا يوجد في افواهنا الغش نمسك في ربنا هو عليه الحته بتاعت بالعيب دي دي احنا مش قدها دي دي لازم عمل نعمته ونضفنا خالص عشان نبقى بالعيب يبقى المنظر ده كان منظر مريح بعد منظر مخيف شوية للوحش اللي طالع من البحر والوحش اللي طالع من الأرض يضطهد الكنيسة والسمة اللي للناس اللي ماشية ورا الوحش جالنا المنظر الجميل إن في ناس مختارة مشتراة من الأرض عمالة تسبح ومش أي حد يسمع الترنيمة ويتعلمها غيرهم ودول عايشين أطهار وفي أفواههم لم يوجد غسل ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خافوا الله واعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه يبقى احنا بنتفرج على منظر بس لسه القصة ما خلصتش واضح ان لسه في ناس عايشة على الارض عشان كده يقول يبشر الساكنين على الارض وكأن يوحنا بيبص على السماء ويكتشف ان الناس دي بتسبح وفرحانة وبعدين يبص يلاقي لسه في ناس بتجاهد على الارض يبقى المناظر دي السماوية دي ممكن تكون دلوقتي الحالة اللي قريناها بتاعت ال 144 ألف دي شغالة دلوقتي بيسبحوا فرحانين وشبعانين بربنا من دلوقتي فطبعا اللي شايف ده كله بيبقى نفسه كل الدنيا تدخل وتنضم لل 144 ألف فبيقول شفت ملاك طاير في وسط السماء معاه بشارة أبدية يعني خبر صار أبدي معاه خبر حلو زي الإنجيل كده إلى الأبد الخبر ده مستمر إيه الخبر يبشر الساكنين على الأرض ما زلنا في مرحلة التبشير والبشارة وما زال ملايكة بيجولنا من السماء في شكل ملايكة أو شكل بشر ربنا بيبعت كتير خدام كتير بيبشروا معاهم بشارة من السماء عشان ندوق طعم السماء لكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خافوا الله واعطوه مجدا بسبب العالم اللي مليان فساد الكلمة دي تبدو ساعات تبقى غريبة في العالم الملحد اللي ما بيخافش ربنا كلمة خافوا الله دي كلمة غريبة ده ساعات يقولوها في بلاد بره دلوقتي يضحكوا عليه يعني لما حد يجيب سيرة ربنا يضحكوا عليه كأنها موضة قديمة يعني اللي يمشي ورا ربنا ده ده موضة قديمة الكلام ده ما عادش دلوقتي ويتهكموا على اسم ربنا فيجي ملاك يقول لهم خافوا الله واعطوه مجدا بكرة هتشوفوا الحقيقة مش شطارة ان ربنا مطول باله علينا وساكت على ناس ملحدين بتتريق عليه وبتهين اسمه وساكت على إباحية شغالة ووحش مبرطع في الدنيا ربنا مطول باله لكن ده مش معناه انه مش موجود ولا انه راضي على الفساد ده خافوا الله واعطوه مجدا مع قوة الكلمة دي صدقوني محتاجين نقولها لكل واحد فينا خاف ربنا خاف ربنا لما الواحد يخاف ربنا حاجات كتيرة في حياته هتتظبط أولوياته هتختلف علاقاته بالناس هتتغير خلي خوف ربنا قدام عينيك لأنه توصف الأشرار وصف مرة قال ليس خوف الله قدام عيونهم سم الأصلال تحت شفاهم طيب احنا عندنا خوف ربنا قدام عينينا ده دي فضيلة حلوة خافوا الله احنا بنحب ربنا لكن ده مش معناه ان خوف ربنا حاجة غلط لا ده مهم قوي اللي بيحب ربنا يخاف ربنا واللي يخاف ربنا يحب ربنا والاتنين عمرهم ما يتعارضوا الابن البار اللي متربي حلو يخاف ابوه يحب ابوه وعمره ما يحس بتعارض بين خوفه لابوه وبين حبه لابوه عشان كده ربنا حتى في ملاخي واحد يقول إن كنت أبا فأين هيبتي وإن كنت سيدا فأين كرامتي تكرموني تخافوني تحبوني تهبوني كله كويس بس يبقى في حاجة بيني وبينكم لكن لا طايل أكون سيد مخيف ولا طايل أكون أب محب ومحبوب طب يبقى الغلط فينا فبيقول الملاك ده خافوا الله برضو الكلمة دي معناها ان كل خادم فينا عاوز يقول للناس الكلمة دي وتأثر في الناس لازم يبقى زي الملاك كل ما كانت حياتنا حياة ملائكية حياة نقية كل ما كان الكلام مؤثر والبشارة قوية احنا ممكن نقول الكلمة دي لبعض ولا توصل ولا تعدي ليه؟ لأن مش ملاك معاه بشارة أبدية لكن يوحنا المعمدان يترسم بجناحات لأنه كان زي الملاك يوحنا المعمدان كان بيقول كلام مؤثر جدا مع أنه كلام بسيط وكان حتى يتميز أن كلامه ناشف يقول قد وضعت الفأس على أصل الشجر كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع الله ايه الكلام الصعب ده ده لو جه في جبنا النهارده نقول لا لا ده واعظ من النوع اللي بيخبط في الناس بلاش منه من النوع اللي بيوجع الضمير لا ده وجع ضمير الناس كلها وبقوا يطلعوا له الصحراء عشان يسمعوا وعظاته وناس ايه فريسيين على جنود على عمال على كل الفئات ايه اللي اثرهم بكلام يوحنا لان يوحنا كان ملاك ملاك يتقدم الطريق امام الله فكان كلامه قوي وكان م... م... يعني مجمل كلامه اصنعوا اثمارا تليق بالتوبه خافوا الله واعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه برضو كلمة جاءت يعني قربت هي ما جاتش في لحظتها لكن كل شوية يجي لنا مرسال من السماء يقول لنا الساعة جت احذروا الأيام قربت قوي قد جاءت ساعة دينونته فخافوا الله واعطوه مجدا كل شوية نسمع عن حد يتخطف من وسطينا إنها ساعة دينونته الساعة بتيجي فجأة وبتيجي بسرعة وعمالة تقرب هل الناس مستعدة ولا لا خافوا الله واعطوه مجدا ثم تبعه ملاك آخر قائلا سقطت بابل المدينة العظيمة لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها وبابل دي نقف عندها شويه بابل كانت دايما رمز للشر لأن بابل عاصمة العراق زمان كانت مملكة عظيمة في القرون اللي قبل الميلاد في القرن الخامس والسادس قبل الميلاد وكانت أعظم إمبراطورية في الوقت ده واحتلت معظم العالم القديم وثابت ضمن مثابة حتى الشعب اليهودي يعني كسروا الهيكل شوية وخدوا كل الشباب اليهودي وشغلوهم عندهم في بابل وفي بابل بقوا يعلموهم عبادة الأوثان لو تفتكروا سفر دانيال كانوا يعملوا التمثال من دول ويزمروا واللي ما يسجدش للتمثال يحرقوه أو يرموه للأسود وده اللي حصل مع دانيال وربنا تمجد في حياته فبابل ترمز إلى مملكة الشر معلمة الوثنيه معلمة الإباحية معلمة الفجور فبابل لا تقصد في حرفها برضه وإنما تقصد في معناه حتى إن واحد من اللي كتبوا المزامير بعد كده يقول على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون يعني رتب كده شعر جميل على مشاعر المزبيين في بابل وقعد يقول اللي مزبيين دول كانوا بيحسوا بإيه يقولوا علقنا قيصاراتنا على الصفصاف بتاعها الشجر بتاعها علقنا القيصارات ومش عاوزين معترضين مش عاوزين نسبح هناك سألونا الذين سبونا أقوال التسبيح يعني كانوا يتلموا الجماعة بتوع بابل كده حوالين اليهود يقولوا لهم ما تسمعونا ترتيلة من بتوع أورشليم فيقولوا لهم لا ويعلقوا القيثارات كده ومش هنشتغل مش هنسبح ليه مش هتسبحوا يقولوا كيف نسبح تسبيح الرب في أرض غريبة احنا مش عارفين نسبح ليه حوالينا أوثان وحوالينا خطية وحوالينا فجور مش عارفين نصلي الشخص اللي عايش وسط الفساد ما عرفش يسبح التسبيح محتاج جو نظيف جو حب جو نقاوة جو توبة هو ده اللي يخلي الواحد يسبح بقلبه كيف نسبح تسبيح الرب ونحن في أرض غريبة فبابل تعتبر الأرض الغريبة أو تعتبر رمز للعالم الشرير اللي بيضطهد ولاد ربنا وبيذلهم وتوصل بيهم ان هو ايه يعني يتريق عليهم يقول لهم سمعونا حاجة من بتوع اورشليم فهنا ملاك طلع يبشر ويقول سقطت بابل المدينة العظيمة لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها ايه الكلمة دي الأول بابل سقط جميع الأمم يبقى هي أس الفساد هي اللي بتعلم الشر يبقى هي رمز لمملكة الشيطان أيا كان مكانها وموقعها مش بالضرورة يعني العراق اليومين دول يعني صلوا لها وخلاص من خمر غضب زناها مقصود بيها انه كأنه الخ... الزنا له منظر زي الخمر يعني ايه بيعجب الناس او بيغري الناس ولكن هذا الخمر خمر الزنا يتسبب في غضب الله الإباحية دي بتجيب غضب ربنا على العالم وعلى البلاد اللي كلها شر وإباحية وهيجي بعد كده في صح كامل يكلمنا عن سقوط بابل دي وازاي انه اكتمل الكاس بتاعها يعني ربنا فضل سايب سايب لغاية ايه ما ملت الكاس خالص كده وابتدى بقى ايه يعاقب بشدة فربنا رافض الإباحية اللي في العالم وغضبان عن الفساد اللي ماشي في الدنيا دي والنهاردة في العالم عاوزين يقننوا الإجهاض ويقننوا الشذوذ الجنسي ويفتخروا بال بالاستنساخ البني آدمين وهم راكنين ربنا خالص وبيتريقوا على ربنا واللي يتكلم بأي لغة دينية يبصوا له كده بتهكم يعني أنت لسه بتعتقد في الحاجات دي وهم فرحانين بنفسهم خمر غضب زناها هتيجي ساعة صعبة كل الناس دي هتعرف حجمها لأنهم تطاولوا على ربنا كون ربنا مطول باله ما ياما طول باله في العهد القديم والعهد الجديد وفي الآخر بانت إيده القوية فهنا في ملاك بيبشر طب واحد يقول هو دي بشارة ده ده خبر مزعج لا ولاد ربنا اللي في معركة مستمرة مع الشر اللي دايما الشيطان بيتحداهم بأفكار زي كده وبيجربهم وبيهز إيمانهم يوم نهاية الشر وانهيار أفكار الشر يوم مفرح بالنسبة لهم مش شماتة في البشر لا احنا ملناش عداوة مع بشر ولكن انتقام من الشر ومملكته مصارعتنا ليست مع لحم ودم ولكن مع أجناد الشر الروحية الشر اللي في العالم ده مملكة مملكة متحدة موجود لها أثار في كل بلد وفي كل كورنر في الدنيا المملكة المتحدة دي يوم ما بتنهار احنا لازم نفرح مش لأن في ناس هلكت يا رب ما حدش يهلك ولكن لأن الشيطان بينهار رأيت الشيطان ساقطا كالبرق أعطيكم سلطانا على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا يبقى كأن في ملاك معاه بشارة أبدية بيبشر ويقول خافوا الله واعطوه مجدا وفي ملاك تاني بيقول سقطت بابل المدينة العظيمة وفي ملاك تالت بيقول ايه قائلا بصوت عظيم إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف هنا تحذير بقى اوعى حد يحط السم على وجه- راسه أو على دراعه اوعى حد يمشي في سكة الشيطان يبقى الملاك الأولاني قال خافوا الله الملاك الثاني قال مملكة الشر هتقع الملاك الثالث بيقول حسبه تنتموا للمملكة دي حسبه تصلحوها حاسب تتمس بيها إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته يعني في ناس إيه تقول إحنا يعني ما بنعملش الشر بس يعني ما بنعترضش عليه لا غلط خطر اهرب منه قاومه قاومه بإيدك وقاومه بقلبك وقاومه بفكرك ما تستسلمش لأنه إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه دي كلمة خوف لأن البعض أحيان في الأول يبتدي إيه يعرج بين الفرقتين يبتدي يساوم كده طب أمشي مع ربنا ولا أمشي مع الدنيا طب رجل هنا ورجل هنا طب وماله لما نعمل كده طب حاسب السكة دي لو مشيت فيها هتاخد سمة على جبهتك طريقة تفكير بتاعت الدنيا أعمالك تتوسم بوسم الشيطان يعني تبقى أنت أعمالك فيها الشر شوية شوية هتلاقي نفسك بتسجد للوحش ولصورته صورته يعني إيه الفلوس دي صورة الوحش ال- الإباحية دي صورة الوحش كل دي صور للشيطان فتسجد ليها يعني عمال تشتغل لحسابها وتعيش لها فحاسب اللي هيعمل كده يشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف يبقى في الأول سماها بشارة وبشارة أبدية لكن مع البشارة الأبدية في إنذار أبدي وفي تحذيرات وفي كلام يخوف كأن في ثلاث ملائكة بيقابلونا في حياتنا ملاك بيقول لك خاف ربنا واديله المجد وملاك بيقول لك الدنيا دي كلها هتخلص وهتضيع والشر ده هينتهي وملاك ثالث بيقول لك حاسب تحط السمع على وشك او على ايدك لان الواحد ساعات يجر- يتجرب بقولة ما هو الدنيا باقية والشر ماشي وحالته كويسة لا هتقع الشر ده له نهاية مهما طال له نهاية ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين الكلمة دي مهمة ليه في بعض الطوائف بقت تقول غير مسيحية أنه القيامة للأبرار فقط وأما الأشرار ليس لهم عذاب يعني بعض الط- شهود يهوى والسبتين وكده يقولوا الحتة دي يقولوا أنه الأشرار يموتوا ويخلصوا كده ما يتعذبوش يعني لكن هنا الكلام غير كده يقول يصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين زي ما الراحة الأبدية راحة مستمرة إلى الأبد وفرح لا ينتهي كمان العذاب الأبدي عذاب لا ينتهي كنا احنا بالمنطق مش قادرين نتخيلها أو لمحبتنا في رحمة ربنا مستكترينها لكن هنا الكلام واضح احنا مش احنا اللي بنألف الإعلان الإلهي لازم نمشي وراه هنا يصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه هنا صبر القديسين هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع هختم بدي ليه هنا صبر القديسين لأن كل قديس في رحلة عمره بيحارب مملكة الشر, الشر بيتعب وبيصبر وبيجاهد وبيتخبط هنا صبر القديسين هيبان هنا صبر القديسين فإن الشر مال الدنيا وهم برضو ماشيين صح هنا صبر القديسين لكن لو القديسين كل الدنيا اللي حواليهم حلوة وكل حاجة بتشجعهم على الخير فين الصبر وفين الجهاد وفين الامتحان اللي يكافئوا عليه هنا صبر القديسين هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع يعني قد ما الدنيا تزداد شرا قد ما يبان أولاد ربنا أنهم محافظين على وصيته ويستاهلوا يدخلوا مع السماء هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع يبقى اختبار الإيمان هو التحدي مع الشر هو هتقول لا للغلط ولا لا لكن لو بتهادن الشر وبتوافق عليه يبقى أنت فشلت في الاختبار ومش باين عليك وصية ربنا ولا إيمان يسوع لكن وسط هذا العالم الشرير المعوج الملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم هو ده المطلوب مننا هنا صبر القديسين كل ما تلاقي واحد في الدنيا دي كل حاجة حواليه غلط وهو برضه ماشي صح تقول هنا صبر القديسين لما تلاقي واحد الدنيا بتكرهه بسبب أمانته قول هنا وصايا المسيح وإيمان يسوع هنا صح يبان الحكاية دي كده كأن الواحد قدام ربنا باين في حياته لأنه ضد الشر وضد العالم نحفظ الآية دي مع بعض هنا صبر القديسين هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع نقولها مع بعض هنا صبر القديسين هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع كمان مرة هنا صبر القديسين هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع